احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد هذه هي الحلقة الرابعة عشرة في سلسلة حديثنا عن السيرة العطرة على صاحبها أكبر الصلوات وأدى التسليمات من رب الأرض والسماوات وهي الحلقة الخاصة بموضوع الصلاة كما وعدنا يوم الاثنين الماضي حيث تعرضنا في سلسلة السيرة العطرة للرحلة العظيمة رحلة الإسراء والمعراج لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا اننا لن نتعرض لما جاء بالكتب من تفاصيل او تفصيلات لا آه، ربما لا ترقى الى مستوى الصحه ولكن توقفنا عند الامر بالصلاه الذي آه، يرينا مكانه الصلاه في الاسلام ومكانه الصلاه للمسلم ومنزله الصلاه بالنسبة لأركان الدين فهو أو فهي عماد الدين من أقامها أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. ببداية هذه الجلسة الطيبة ندعو الله عز وجل عسى أن تكون ساعة من ساعات الإجابة اللهم اجعل هذه الجلسة خالصة لوجهك الكريم اللهم تقبل بها موازيننا يوم القيامة اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما اللهم تب على كل عاصي واهد كل ضار واشف كل مريض وارحم كل ميت وانصر كل مظلوم واقسم ظهر كل ظالم اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا سامحنا وتقبل منا صرنا بك يا ربنا ولا تقطعنا عنك اللهم صرنا بك ولا تقطعنا عنك اللهم صرنا بك ولا تقطعنا عنك اللهم وكما رزقتنا الاسلام بدون ان نسالك اللهم ارزقنا الجنه ونحن نساله اللهم ارزقنا الجنه ونحن نساله ارزقنا الجنه بدون سابقه عذاب اللهم زحزحنا عن النار وعما قرب اليها من قول او عمل وقربنا يا مولانا من الجنه وما قرب اليها من قول او عمل انك يا مولانا على ما تشاء قدير وبالاجابه جدير وصلى الله وسلم وبارك على البشير النبي سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث عن الصلاه حديث تستمد اهميته من مكانه الصلاه في الاسلام. وعلشان تدخل على الصلاه لازم لك من ثلاثة شروط تسمى شروط صحة في ثلاث شروط للصلاة تسمى بشروط الصحة وهي طهارة البدن طهارة الثوب طهارة المكان طهارة البدن طهارة الثوب طهارة المكان تعالوا الى طهارة البدن اول جزء او اول شرط من شروط صحة الصلاة ان يكون البدن طاهرا اولا مسألة طهارة البدن سهلة لان الطهارة انواع اربعة الطهارة أربعة أنواع طهارة البدن من الأنجاس نجاسات طهارة الجوارح من المعاصي طهارة البدن الأول الظاهر من النجاسات العينية الظاهرة ثاني حاجة طهارة الجوارح من المعاصي نمرة ثلاثة طهارة القلوب من الآثام والتفكر فيها الأمر الرابع طهارة الباطن مما سوى الله عز وجل وهي طهارة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. طب النوع الرابع ده احنا بنتكلم عليه. هذه درجة ال- النبوة مالناش دعوة. أو مش مالناش دعوة يعني احنا خلينا في إيه؟ فيما نستفيد نحن منه. تعالى لطهارة الظاهر من النجاسات. النجاسة إما جمادات أو حيوانات أو موائع اطلقوا مهم يا اخوان ربما الكلام يكون ناسب لكن نكون ناسب يعني قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وهو حديث متفق عليه لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة يعني الاسلام هينتهي حلقه حلقه اولها الحكم واخرها الصلاه الحكم قد انتهى يعني الحكم بكتاب الله وبسنه الحبيب صلى الله عليه وسلم سبيل فاول شيء ينقض في الاسلام وينتهي ينقضي وينتهي الحكم يعني الحكم بشريعه الله اول ما يضيع من المسلمين او اول ما يضيعه المسلمون للاسف. يعني تلاقي واحد يقول لك ده قبضوا على واحد له 30 سنه له 46 سنه طب لو هو قطعت يده وسرق تاني ايده اتقطعت سرق تاني نعمل له ايه؟ نقطع له رجله سرق تاني نقطع له ايده الثانيه سرق ثاني نقطع له رجله الثانيه سرق ثاني للحاكم او للوالي ان يرى ما يراه ده مفسد في الارض هذا مفسد في الارض فالله عز وجل كما قلنا لا يفقه العبد من اول مره ربنا من كرمه ما يفضحكش في الذنب من اول مره اول ما تغلط في الكشف امرك من ستر الله عليك انه يذكرك مرة ومرة ومرة ومرات لكن ان تبجحت وتماديت كتفك رب العباد سبحانه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تتتبعوا عورات المسلمين فتصبحوهم فمن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه ولو في جوف بيته يعني لو عينيك مفتحة على عيون الناس وعلى عورات الناس وعلى البحث عن المكارب والنقائص عند الناس ربنا سبحانه وتعالى يتتبع عورتك واذا تتبع الله عورتك فضح جنبك فضيحه جوه بيتك ولذلك سيدنا الامام علي رضي الله عليه كان يقول عفوا تعف نساؤكم في المحرم يعني عف عن محارم الايه؟ الغير او الناس عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بالمسلمين من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلم من يزني يزنى به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا تفهم ده الله عن سيدنا علي يعني انت بصيت على عورات الناس وبصيت على محارم الناس ربنا يسلط عليك اللي يبص على محارمك وانت لو بصيت على عشر ستات اليوم ها لا فكل واحده بتاخد منك بصه ولا صنه العشره دول لو بصوا على محارمك انت ماذا اقول لك؟ لو نظرت انت الى محارم الناس ماذا اخذت منهم؟ ولو نظر المحارم او الناس الذين نظرت او خط في عوراتهم بعينيك سبحان الله ماذا اقول لك؟ انت تنهك في عرض الناس الناس كلها تنهك في عرضك تعير بذنب اخاك يعافيه الله ثم يبتليك ولقد كانت واحده فيك بتألف بالله انا تروح تزور قريبتها فعند قريبتها ولد فيه مرض معين ربنا يعافي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عافنا في الدنيا والاخره يا ارحم الراحمين واشف كل مريض وصبر كل مبتلى وتب على كل عاصي يا اكرم الاكرمين. فاقسمت هذه المسلمه بالله كل ما تروح تزور الناس دول عين على الولد وربنا يرزقها بولد نفس المرض دي كما تدين البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين الديان صلى الله وسلم عليك يا سيدي رسول الله هذا الكلام الجديد ده ها؟ البر لا يبلى البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت نصحبوه لا اله الا الله كما اعمل ما شئت كما تدين سدان زي ما بنذكر فانت اذا يجب عليك في مسألة تقصي ال- ال- ال- او تستقرئ التسجيلات او تستقرئ التاريخ تلاقي اول عروه تنقضي او تضيع من المسلمين الحكم بكتاب الله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لحد واحد يقام في امتي خير لهم من ان يمطروا أربعين سنه يعني لو طبقنا حد واحد من حدود الله عز وجل ها احسن لنا من مطر 40 سنه يعني نموت على توبه خير من ان نعيش على معصيه صح ولا لا؟ يعني الانسان يموت وهو تائب منيب الى الله راجع اليه احسن وافضل بكثير من ان يعيش وهو عاصي ليه؟ لان سبحان الله مساله كالمخدرات مثلا علاجها بسيط جدا العلاج بسيط اضرب المربوط بخمس دقايق انت مسكت واحد بتاع مخدرات خلاص وثبت هذا والناس اللي بيقبضوا انت مختارهم لا يرتدوا ولا ينحرفوا ولا ولا ولا سبحان الله قبض عليه وثبت السم الكارثه ان ترى محاميا يدافع عن تاجر المخدرات يجب على القاضي ان يحكم على المحامي كما يح- يحكم على تاجر المخدرات الاثنين مع بعض ما ادى الى الحرام فهو حرام ولذلك سيدنا الحديث قال لأسامة إيه؟ لما جيء بالمرأة المخزومية وذهبوا إلى أسامة يا أسامة أنت الكذب ابن الكذب الحبيب ابن الحبيب زيد بن حارثة ده حبيب رسول الله وأسامة ابنه حبيب الله فالرجل الذي مخزوم دي بنت عم خالد بن الوليد ده عمها يسأل وليد بن المغيرة ناس واحد كبار قوي ممكن يعافيها دي أه؟ زي في القرآن كده ايه؟ رجل اعمال مشهور مش عارف عمل ايه مش عارف اختلف قد مليون مش عارف ايه لكن البياعة الفلانية اللي ساكنة في حارة كذا المتفرع من شارع كذا باعت علم التفكير بسبع تربيات باسمها وعنوانها ليه؟ لأن سيدنا الحبيب قال المنبر وإخانا إذا غضب ظهر فيه نفر منه العرق الهاشمي عرق كده يظهر في إيه؟ في جبهته صلى الله عليه وسلم يغضب وكان يغضب إذا سئلت حرمة من محارم الله قال إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كان كانوا إذا فرق فيهم الشريف تركوه مش الشريف من الشرف الشريف من الايه؟ من المكان يعني الناس اولاد الناس اولاد الايه؟ ال- ال- الناس اللي فوق علون اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ولذلك هو كان يقدم اهله في المغرب ويؤخرهم في المغرب يعني اهله يتقدموا عند الغرابه ينظر الى طلع كمان في السكين اخر لنا انا يا محمد ده مريض الغزوات ان شاء الله مش يخلى عن تفكير وقت اللي هو يقعد في الصفوف الخلفيه وفي الشؤون الاداريه وفي ال- في الحته السهله اللي فيش يا بابي حته آه، في المهندسين آه، اقعد في الكشيه حتى لو كان بروح الجبل شويه يطلعوا بالطهر يطلعوا البر ولا ده حارب اسرائيل ها الثاني بقى ايه اخرج لنا اسلامنا طب يا علي مين؟ ابن عمرو وجلده قم يا حمزه مين؟ عمرو قم يا ابا عبيده يا ابن الحارث يا ابن عبد المطلب مين؟ ابن عمرو هم الثلاثه اول من يبارك في رب نفسه يجي ساعه ما يوزع هم اخر ناس نقول لهم خذوا لهم الخطوات لكم يتولى الكرسي وسيله لله لا كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ليه كلام مش كده بس يقول يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف لا يأتيني الناس بحسناتهم يوم القيامة وتأتونني بذنوبكم تحملونها أو أوزاركم تحملونها على ظهوركم تقولون أشركنا يا محمد لا أقول لكم إلا ما قاله العبد الصالح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم اللهم قد بلغت اللهم فكر هذا الكلام يعني عشان هو أراد على قول لا ها يعني هذا تكليف هذا تكليف سيدنا عمر بن عبد العزيز الله يرضى عليه اول ما تولى راح دخل على موقف الراس عشان يرفع البيت الاول لازم البيت يفرح لان البيت لو فرح صلح ما خارج البيت المتفقين للحركه النسائيه في مصر اثرا يحصل تدور على حياته تلاقوا تاثيرات في الحياه الزوجيه فقط الشيء لا يعطيه ها تاخد الشيء لا يعطيه يعني تلاقي واحده فاكره اصلا سعاده زوجيه ومتفطره ان دي اللي هتصلح امر الستات عايزين قدوة عايزين قدوة سبحان الله فالمسلم عندما يرى القدوة كما نقول عمل رجل في ألف رجل خير من قبل ألف رجل في رجل فسيدنا عمر الله يرضى عليه أول ما تولى دخل على فاطمة بنت عبد الملك مين فاطمة؟ زوجته بنت عمه ومتجوز بنت عمه مرات يا فاطمة نعم هي عايشة بقى وهو كان عايش أيام ما كان قبل كده العز والفخفخة يا فاطمة لقد توليت أمر المسلمين وسوف أعيش على الحصير فأمرك إليه إن شئت المواصلة تواصلي وإن شئت الفراق فالأمر إليك يا بنت الحلال إحنا دلوقتي تولينا أمر المسلمين أنا ناوية أعيش على الحصيرة ناوية أهلا وسهلا مش ناوية تطير على الله تبوك قالت بل أعيش على الحصير لأدخل الجنة أمال إيه؟ ما أي حد برضه هو مش متجوز بنات الغراب اللي بالي بالك لا فمتى الله لا قوه الا بالله قعدت فاطمه تقول ايه؟ تقول كنت استيقظ بالليل فارى عمر ينقطع عبد العزيز هو الله عليه لا يبكيك يا امير المؤمنين عيط ينقطع ليه بتعيط؟ قل عندما اتذكر انني مسؤول عن المسلمين اذكر اليتيم الجائع والمسكين العاري والارمله التي لا تجد لاطفالها و و و واظن انهم خصوم يوم القيامه وربما لا تقوم لي حجه وانا لله وانا اليه راجعون هذه المسؤوليه هذه المسؤوليه خايف تجعل فلا يقولون انت ما كتبتنيش وده ما كتبتنيش وده اكلت حقي ها وقد سموا عنده وإفر بيت الناس فوضع يده على انفه ليسدها ما هذا يا عمر قال وهل ينتفع منه الا برائحته الباب لكن حاجه مش من حقي فقال يا رب ده كلام احنا بنقوله ونطلق ونسال الله السلامه ونسال الله السلامه سبحان الله العظيم يبقى اذا حرف واحد يقام في الارض خير له من ان ينفروا أربعين سنه وربنا سبحانه وتعالى زي ما قلنا لا يكسوك من اول مره فالطعام يذكر المرة بعد المرة وكان أبو بكر يدعو يا من سترتنا في الدنيا لا تفرحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة آمين يا رب العالمين ادعي الدعوة الكويسة دي ما تنساهاش اللهم يا من سترتنا في الدنيا لا تفرحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة ومن كرم الله علينا أن الله إذا ستر عبدا في الدنيا فهو أكرم من أن يفضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة ما دام صدق في الدنيا يبقى فقط في الاخر بس ايه عايزين دعوات سو لك بالستر الجميل اللهم تترك الجميل يا رب سبحان الله ولذلك احنا بنقرا قصه الست لما جيء لسارق فقطع عمر بن الخطاب يده وبعدين جاءت امه باكيه يا امير المؤمنين اتقطع يده من اول مره من اول مره يسرق قال لها يا أمة الله ما كان قوم يفضحه من أول مرة فدخل سيدنا علي على الولد بعد ما قطع إيده قال له أستحلفك بالله كم مرة اتفرقت؟ قال له 21 مرة أمال إيه؟ هو سيدنا عمر بيقول أي كلام؟ قال لا تجد مرة واثنين وثلاثة ها؟ وفي إحدى محاكم الشام قبل ما الشريعة ترضى في بلاد المسلمين أقيم الحد على ولد ترك كان عنده 20 سنه جابوه تمام طاغيت نطق القاضي بالحكم حكمنا على فلان بقطع يده فطرق الولد وقال اقطعوا لسان امي قبل ان تقطعوا يدي هي ابن علاق لسان امك بنت الحرام قال سرقت بيضة من بيت الجيران فزهرتت امي وقالت لقد صار ابني رجلا سنة بيضة زهرتت الوليد زي ما تروح تتسلى حماده ابنك ست عليك عنه اديله القلم اه والقلم مفتوح روحك وفرحان بس كده طب علمه الادب لما تعلمه قله الادب طيب هو ما غلط لما شرط ده راجل ده خلاص ما هو الراجل يقرا السجاير ليه؟ عشان يبقى راجل حط ذوقه كده وقول له اسحب بس خذ من الاخيره طلع مش عارف من ودانك حاجات انا عارف اللي طلعت كده كده هو كلام يعني واخد بالك وعشان يبقى راجل ما يبقى راجل ازاي؟ هو لو لقي الصحبه الطيبه لقي الام الصالحه ما كانش لقي الحال لحد واحد يقام في الارض خير لامتي من مطر أربعين سنه يبقى اذا الله عز وجل أجري أو كتب على الأمة المحمدية كما يقول الحبيب أن أول عروة القصد والضيع الحكم الشريعة حكم الإسلام وآخر عروة الصلاة طب لما الحكم ضاع يبقى تقول لنا ايه؟ يبقى نمسك فيها بقى بس نشوفها لا احنا بنصلي صح ولا ما بنصليش صح؟ صلوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. يبقى اذا الطهاره انواع اربعه. بقى كده عشان نطلع من الدرس واحنا في دماغنا حاجه. الطهاره انواع اربعه. النوع الاول طهاره الظاهر من الانجاز النجفات والنجاسات إما كما قلنا جمادات أو حيوانات أو موانع سوائل يعني موانع لا موانع يقول عبد الله حتى على نظرة ها تعالى يا سيدي الحيوانات كلها ظاهرة ما عدا الكلب والخنزير يعني بربط بيتك كلب خلي انت هذا الكلب إذا ولع في وعاء لا لا يعني لسانه لحد بلسانه طبق او حله او كوبايه لا يطبخ هذا الاناء الا بغسله سبع مرات اولاهن بالتراب طب ليه انا قلت التراب ايه؟ الدنيا اتحضرت انت لسه بتكتب التراب ففي دلوقتي مش عارف ايه وايه وايه وايه ويجيب لك انواع من الايه اللي بيتحط عليكم بقى في الاعلام ويقول لك ده بقى اللي ينظف ويلمع ويصنفر واخد بالك انت شوف ايه شوف الغسيل يتنظف من الغسيل ولا مش عارف كده واخد بالك بيتحط عليك وانت كده على الغسيل فين زي ما هو سبحان الله ليش تقول لا اله الا الله ها وهو عامل الست الوليه اللي شعرها من الحجاب وبتاع بدا يسقط ولا من العصبيه اللي عندها ولا من شرف جوزها والسبب الكبر بدا شعر لا لا ده احنا عندنا شامبو يطلع الشعر بتاع طب منين؟ ما هو الشعر كله يطلع منين؟ عجوز ذهبت للعطار تبغي شبابها بعدما شاب شعرها واحتوذب الظهر يعني سبحان الله ذهبت للعطار تبغي شبابها وهل يصبح العطار ما يأثر الدهر معقول؟ معقولة؟ يعني الشكل وش ينفع؟ وانت تكرر يبقى كتاب ايه؟ بنعمة الواحد يطلب كده في السن ويبعد عن سن الكلام وسن المعيلة وسن الصدى ها؟ الثاني الثالث قال انا ليس السلام يهود له فانقره بما فعل المسيح يا ابني ماشي ربنا السلام حتى لا من شعرة تسيب في الاسلام الا ولن يعذب الله صاحبها يوم القيامة في النار شعرة تسيب من راسك من لحيتك من جسمك سبحان الله ويوم القيامة ده ثابت وانت مسلم ربنا يكرمك الناس المتقاضين بقى يروح يقول للراجل اسبق لي شعري لكن الشاي ايه يا ابني؟ ليه بنقي الشاي ما خليك عشان عشان نحترم سبحان الله المهم بعد كده ان كل شعر اسود ما شاء الله الشباب الصالح ده برضه في الميزان يوم القيامه يبارك الله به الملائكه اللهم اصلح احوال شبابنا وابعد عنهم شياطين الانس والجن يا اكرم الاكرمين إذا ولغ الكلب في وعاء أو إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، ليه؟ يا جماعة بتوع البيولوجي وبتوع الكيمياء خد بالك بتوع الكيمياء الحيوية والكلام ده بيقولوا لنا أو أنا شفت معاهم يعني الفيروس بتاع الكلب أو الميكروب بتاع الكلب الكلب لما بيلحس بينزل في الطبق الميكروب ده وسط كمية من اللعاب بتبقى على شكل شريط يعني لو تشوفها على الميكروسكوب الالكتروني تلاقي عباره عن شريط من اللعاب وتطير ايه؟ الميكروب بتاع الكلب. تيجي تغسل باي نوع من الايه؟ من المنظفات تلاقي المنظف يروح ساحب اللعاب ده لأن اللعاب ايه؟ جلاتين شويه يروح ساحبه بعد ما البتاع يعدي اللي هو المنظف ده يروح راجع اللعاب تاني وهو يحتفظ بالميكروب كما هو تغسل 70000 مره الميكروب قاعد ولعل الراجل بتاع الالماني اللي حصل على جائزه نوبل في العلوم سنه 65 لما طرح عليه هذا الحديث راح راجع المعمل وجاب اللي بتاعه قاعد يرسل بكثره اي نوع من الكيماويات للميكروب ياخد النقيض اللي عارفه الغرب تحت يلاقي الميكروب قاعد فلما مسح الطبق بال... بالتراب راح التراب ساحب اللعاب بالميكروب بس لا اثر للميكروب فقال لا ان محمدا لا يعرف هذا منذ 1400 سنه وانا اشهد ان لا اله الا الله وانه رسول الله آه. اذا ورغ الخلق في وعاء احدكم فليغسله سبع مرات اولاهن بالتراب لا بالتراب طب الكلب ده حاجه الطب بتاعك هتمرنعه في التراب؟ لا قال لك هنا بقى الثوب الثقيل يعني الابيض زي ايه؟ ده طبق ده لعاب فالمهم ايه؟ ان الثوب يتغسل بميه مغليه وخلاص لكن مش بالتراب، التراب من ايه؟ بالتوابل، بالتوابل الثقيله، الحاجه اللي فيها ايه؟ سطح املح. فوجود الكلب في بيتك مصيبتين. المصيبه الاولى ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا فيه تمثال لا كلب ولا تمثال حتى قال مالك ان صاحب الكلب اللي عنده كلب في البيت لا لصيده ولا لحراسه ما فيش لا صيد ولا حراسه ينقص من ثوابه كل يوم قيراطان اقلهما كجبل احد شوف انت بقى حضرت قد ايه الكل ها لو في لو في ذره حتى سبحان الله تعالى ايه وبعدين هيخرج ايه يا عبد الموجود ربنا يبارك يا رب ويقنعنا بالقليل ها ده انت ما شاء الله عليك تاني زاد السوري يعني ها اللي يقول اهل الوفاه سبحان الله فاذا الكلب موجود في البيت شر لان الملائكه ما تدخل ايه كمان الكلب نجاه يبتدي يلعب يحاول يلحق فيك وانت متوضي والكلام ده كده طيب يبقى الحيوانات كلها طاهره ما عدا الكلب والخنزير حاشيه كده صغيره يجيني اسئله يا استاذ انا عندي روماتويد ولا مش عارف روماتيزم ولا عندي مش عارف ايه قال لي هنا بس ايه ايه ده خنزير ويا طفل سئل النبي سؤالا كهذا او قريبا منه هل نتداوى بالخمر يا رسول الله؟ خمر بايه ممكن يعني بيقولوا البيره ها؟ يبقى يقول لك البيره تعمل الكلى خلي بالك انت قال صلى الله عليه وسلم انما الخمر داء وليس الدواء ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليه. الخمر ده وليست ايه؟ دواء. يبقى اذا البيره حرام وما دام حرام يبقى لا يستجلى بها. ولقد ثبت ان الناس اللي بيشربوا بيره بتعمل مرحله مؤقته بتريحه لمده قليله وبعدين تنقلب وبعدين تتردد في الكلى وتتعب الكلى اكثر ما جعل الله شفاء الامه المحمديه فيما حرم الله عليه. ابدا سبحان الله. ده سيدنا الامام الشافعي كان يقول ايه؟ ومما حببني في المكس في مصر لانه كان في الاول ايه؟ وصلت الى مكه وبعدين راح عن فين؟ لمكه والمدينه وبعدين راح عن فين؟ للعراق وكتب مذهبه هناك ثم عاد الى مصر واستقر الله عليه من ضمن اللي حببه الحاجات اللي حببته انه يعيش مرض العصير والخبر سبحان الله ده كده الناس هيسترجعوا في الوقت ها قالوا برضه هو ربنا عطاك بدل السيره حاجه حلال عصير اخر تشرب بس الله كده ايه تشتغل واخر كمان وحط بس ايدك انت على الحته المريضه وايدك الصهره دي اللي ما تعرفش لا رشوه ولا اختلاف ولا إزاء ولا حقد ولا حسد حط ايدك وارجع نفسك واقرا الفاتحه تكفى من مرضك باذن الله بثقه بثقه سبحان الله يبقى الحيوانات كلها طاهره ما عدا الكلب والايه والخنزير وربنا من فضله ورحمته ان لما يحرم حاجه يبقى هي ضاره بالانسان ولما يحلل حاجه يبقى هي نافعه للانسان فسبحان الله هناك الاف الانواع من المطاعم ومن المشارب حلال ومستثنى منه بعض الايه؟ ما يجب العقل، ما واخد بالك انت؟ ما يسبب ضرر صحي للجسد، فربنا حرمه، القضيه مش بتدور على العله ولكن نقول امنا بالله سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، يعني الصحابه من دول لما قالوا الخنزير ما تاكلوش. طب التهم الله مش قاعد اسس طب ليه؟ ما كل واحد يسال طب ليه؟ لا تقول له بقى اصل في الدوله الشريفيه والفيصلات وان هي ما بتتفهم بالغني ما بتعمل وبتعمل مش عارف ايه في البطن وتعمل ايه في الامعاء وتصيب الانسان بعدم الغيره و و و و يقول طب وبعدين يا ابني ما خلاص قلنا حرام خلاص انت واصبر ولكن يضحك عليكم يقول لك ايه؟ الوضوء ده نظام والصلاه رياضه لا الوضوء عباده لان كان عن نظافه في وسائل النظافه افضل والصلاه عباده استمر بامر الله مش رياضه عباده صحيح هو الرجل الشريف في سنه 86 سنه 85 قال ان اللي عنده الغضروف خلي بالك عايز يعدل بالشفاء يعمل علاج طبيعي قال طب يعني يعمل ايه يعني؟ قال يعمل حركات زي حركات المسلمين في الصلاه يكفى يحدث لكن احنا ما بنعرفش من العبادات انت بس تقول سمعنا واطعنا احنا نصلي لان الصلاه مفروض فيها بقى فوائد بدنيه فوائد قلبيه بل كلها خير كل الصلاه سمي الصلاه لانها صله بين العبد وبين ربه وسيدنا علي فسر كلمه الامانه بالصلاه إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أن جاء وقت الأمانة لما كان يجي وقت الصلاه اصرار بتبقى قاعدين في الجامعه ده ما تيجي الصلاه يا استاذ واحد دخل الجامعه لقيت الامام بيركع ان الله على الصابرين الله وانت جايب الامام ده من اول صحراء الله ما كان عايز تمشيه بالهبوط والظهور يركع وما يركعش دلوقتي تيجي وقت عايز تلحق تلحق ما تلحقش على مجلس يبقى كل الحيوانات طاهرة ما عدا الكلب والخنزير. تعالى للجمادات من النجاسات الجماد النائل النجس إذا مسه الإنسان ولم يعلم شيء بثوبه ولا ببدنه فلا شيء عليه إذا هذا الجماد تحول إلى مانع أو كائن أصبح إيه؟ أصبح هيعلم بإيه؟ بالثوب بتاعك فهنا صار الثوب إيه؟ ليس لأن أنت حرمت أول شرط من شروط إيه؟ صحة الصلاة وهو طهارة الايه؟ البدن وبعدين طهارة الايه؟ الثوب وطهارة الايه؟ المكان ده الأمر الثاني. يبقى إذا أول نوع من أنواع الطهارة طهارة الظاهر أو طهارة البدن من ايه؟ من الأنجاز. ده أول نوع من أنواع الايه؟ ثاني نوع وده أهم طهارة الجوارح من الآثام. المعاصي يعني. يعني ايه؟ من فضل الله علينا الحاجات اللي احنا هنتحكم عليها ربنا ادالنا باب نقفل على الشيء ده عشان ما يشتغلش ساعة ما نحب. يعني ايه؟ يعني أسوأ ما عندنا أحلى ما عندنا لا أسوأ ما عندنا ده اللسان. ربنا يشهد له يقتله. نقول ايه؟ شفتين اه شفتين دول لما تحب ما تتكلمش ممكن ولا مش ممكن؟ كيف البخ؟ مش انت يعني بقول يعني نقفل البخ واخد بالك؟ يعني نقفل البخ يعني نقفل البخ يعني الانسان ده اول ما هو ان هو اغلط نقفل البخ ولذلك الصحابه راحوا كل ابو بكر ما يكلمهم يجوا يكلموه يستنى شويه ما خدوش بالهم بس اتاريه بيطلع طرفه من الفكره فيه ويبتدي يتكلم قال ليه يا ابو بكر؟ أصل أنا بحط سلطة في بقي عشان تسأل لساني، لما أحب أتكلم عقبال ما أطلع السلطة أكون فكرت في الكلمة يا صح ولا غلط، إن كان صح أقول أنت غلط ولا لا. إحنا ما شاء الله علينا بنتكلم قبل ما نفكر. نتكلم الأول، ممكن كلنا نتكلم. وبعدين نبتدي إيه؟ نقول يا خلاص صحيح ده غلط الكلام ده. الله لأن يجب أن يكون لسان العاقل خلف إيه؟ خلف عقله. ولسان الجاهل أمام عقله. قال يا حسن يا بصري يا راجل يا فندم احسب لك كلمات في اليوم سبع سبع كلمات أردت أنا عندي لسان بورينا قال أنا الكلمة قبل ما أقولها أسأل نفسي طوب علي في ميزان الحسنات ولا طوب علي في ميزان السيئات؟ فإن وجدتها سوف توضع في ميزان الحسنات قلتها، وإن وجدتها سوف توضع في ميزان السيئات امتنعت عنها فرأيت أن أكثر كلماتي سوف توضع في ميزان السيئات تتكلم. الحسن البصري خلي بالك أبو علي ده ها؟ أه الحسن البصري يعمل إيه؟ يقيس الكلمة يا ترى لأن ما ينطق من قوله إلا لديه إيه؟ رقيب عتيد آه هتشتغل شوف من سن كام أنت بتتكلم ها؟ ومن سن كام أنت عمال تشتغل عليه اباطي بالخط الحركات السنه ناخد عندك دلوقتي 60 سنه اديلك بتتكلم من 47 سنه الملائكه بتحكم عليك كلام سيبك من قبل الخرافات دي انا جيت لك الخط 47 ها لو اتكلمت في اليوم ساعه بس ده انا بتكلم على واحد يعني ما بيتكلمش ها ساعه في اليوم او ساعه ونص ده خدت انت كده على 500 ساعه في السنه بعد انا بضرب مثال لواحد ان عمره ما ما فيش محفوظ ها خلي بالك سبحان الله 500 ساعه في السنه في ال 50 سنه دول اللي ما اتكلمتش فيهم ها يا خبر ابيض موضوع كان حرقها اسمها ولذلك مالك بن دينار رضي عليه احد تابع التابعين ما عرفش يقول يا حاج جد جد ايه ملكك يا مالك هل بلغت اليوم 60 سنه خلاص اما كلنا يوصل 60 و70 و80 سنه عارف اقول كده قال حسبت ايام حسب ايام وشوف النصر لقيها 21000 يوم و500 قال لو عملت في كل يوم ذنب واحد بس كيف القى الله 21500 ذنب ده ملك ابن دينار تبقى منك ألف ده ألفين متوالي هندسية تروح فين عند الله؟ تروح فين الراجل يفوق الراجل يراجع نفسه مش كل حاجة يتكلم فيها حتى قال أهل العلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع يعني كل الناس بتقوله كمان ناس تربط شوية لكن احنا نسمع الكلمة كده 20 كلمة وزي ما قلت لك قبل كده عايز توجه خبر ها والله زي الرجاله اللي في الدار دلوقتي كان زمان تقول للست بس اوعى تقول الست تروح تقول له ما بس اوعى تقول ده هو قال لي بس اوعى تقول وما تقول له خدها وكذا واحد يجي يقول لك ما سمعتش بس اوعى تقول طب انا اعمل ايه؟ ها طب انا الناس كلها كده لكن الانسان ايه؟ ايه من المخ؟ فربنا ادى للانسان ده ايه؟ بلد قتله وبتاع ايه ده؟ كده العينين العلم لو هتفكر ان النظر الى الحرام بس او الى الى عرض المسلمين هو ده الحرام ده العلم ده بلاوي ده جرير يقول ان العيون التي في فرضها حور قتلننا ثم لم يحيينا قتلان يقرعن ذنوب حتى لا حراك به وهن اضعف خلق الله انسان العلم دي ممكن تبص الواحد باحتقار احتقر واحد ده عم بفتح انت بتتكلم ليه؟ يقول يعني ليه يعني؟ فالتاني اللي جنبه يقول ايه ايه ده ده خاله رئيس بن عبود ولا كنت شويه بقى النظر الى المسلمين باحتقار او بالزرار او بالشماتة والعياذ بالله وعدم الرحمه هذا نظر حرمه الله عز وجل والنظر اللي عند ايه؟ قال للمسلمين بالرحمه وبالعفو وبالرزق وبتاخد في النظره ثواب بتاخد النظره سيئه لا اخذ حسنه اخذ صدقه اذا نظرت الى الناس برزق انظر الى اليتيم اللي انا مش قادر اصرف عليه اقول الله يرحم ابوه ها الله يبارك فيه الولد سبحان الله هو الجد ويعين ويعين سبحان الله امه او امها اذا كان دعاء والعينين انظر بهما الى المصحف حتى ما كنتش اعرف المصحف افتح المصحف كده وايه الحد المصحف بيبقى تعبان كان يفتح المصحف كده وجدد العهد مع الله يبقى العهد جدد العهد بتاعه بيقدره من ربنا اقرا القران وان اردت ان تكلم الله فاحرص الصلاه انت وانت بتصلي ده هنيجي دلوقتي كتبت الصلاه بينك وبين ربك كلم ربنا يسمعك وانصب له عز وجل ولله المثل الاعلى قلت لك قبل كده لو ان رجل مسؤول حدد لك معاد تنفس انت ليك مشكله ورحت للوزير انت بتروح بتقدم الطلب الوزير اولا هو اللي حدد معاه يقول لك خلاص انا هشوفك الطلب بتاعك وهو يتكلم وانت تسمع وهو اللي بينهي اللقاء انت لسه تقعد مع الوزير ساعه واثنين وتاخد معاه صوره وبتاع واخد بالك فانت هو الذي ينهي اللقاء معك هو الذي يتكلم وانت الذي تسمع هو الذي يحدد اللقاء ولله المثل الاعلى يبقى يا ربنا سبحانه وتعالى تفضل ازاي انت في الصلاه في النوافل انت الذي تحدد الموعد وانت الذي تتكلم وربك يسمع وانت الذي تنهي اللقاء ممكن تصلي خمس دقائق ممكن تصلي ساعتين ممكن تصلي بس كم شوف من كرم الله ازاي كريم ولا مش كريم وحدوه لا اله الا الله يبقى اذا ربنا اداني للعينين خلاني العينين عشان ابص بالبصحة وانظر الى بيت الله وانظر الى الطرقات وانظر الى ملكوت الله وانظر الى الكعبه وانظر الى وجه الصالح العالم الصالح وانظر الى الى سبحان الله وجه الاب والام كل ايه؟ نوع من انواع العباده، الملائكه بتكتب لك حسنات وانت بتبص على وش ابوك ووش امك برحمه وبحنان، من نظر الى وجه ابيه او الى وجه امه برحمه نظر الله اليه ومن نظر الله اليه فلن يعذبه يوم القيامه، اللهم ادخلنا الجنه يا رب العالمين بدون ان نذيق تعبا، يا رب. ادي ايه؟ العينين يبقى طهاره الجوارح من الاثام من المعاصي، اللسان لا يتكلمش، العينين من الكفر، الايد الله جعل لي الخيار ان امدها بخير او والعياذ بالله امدها بشر المزيد الايد بخير كنت بلي خير ان ملكتها بشر سبحان الله وابو حاتم رفض ان يناول امير المؤمنين ذويت الحج قال الله لا محل لا غير من يكرمك يقول لك هات الثواني قال اخاف ان يكتب شيئا يظلم به مسلما فاكون مشاركا له في الاثم يوم القيامه يبقى ما تستخدمش الايد فيما يشجع على معصيه الله. ما تستخدمش ايده في اللي يشجع عليها، قال لا تستخدم ازاي ده قال للراجل ايه؟ قال له يا تلميذ ابي حنيفه، قال له نعم، قال له انا كنت اخيط اثواب الحجاج، انا كنت الشمس بتاع الحجاج البيوت. عارف قال له ايه؟ قال له انت كالحجاج. انت كالحجاج. ولا ده ايه يا استاذ؟ وانت لو ما بتصلوش وده ما بتصلوش بس كان يراجع نفسه يا الله والناس بتكرهني ليه؟ الناس ما بتحبنيش ليه؟ ها؟ يقال يعني ان احد ال- الزعماء الملهمين اللي بنقول عليهم لا لا تقال هذه الكلمه الا في الدول المتخلفه للاسف حد يقول الزعيم الفرنسي الزعيم الامريكي لا تلاقي بتاع حته مش عارف دوله كده في جنوب اليمن ده، الزعيم ده الزعيم اليمن اخوان بعدين بيصابوا بيقولوا شوف النفاق لما يكون لامرأة فكل واحد يقع حاجة في كل سقف ايه مخالف الزعيم يقول لما قال له انا هنا على الصورة انا هنقضي الحلامة دي بس بعض الصورة ما جاتش فيها الحلامة صارت تقول له ايه السقف استغرب هو بس بتسقفوا ليه؟ هم خايفين يقولوا ده البتاع اول مرة يشوف حلالة ميتة طايرة سبحان الله لا اله الا الله سهل سهل كل الناس وفهمه هو ده لو ايه واحد يوقفه عند حد يا مروان فرعان قال له حد يكون بيني والست تفضل مستكينه مع جوزها 40 سنه بتقعد بني عارف برضه قد ايه كبرت شويه مش تفرق يعني عينها تبقى عايزه مره الراجل استغرب ايه ده؟ اللمة بقى الاستاذ انت على بيته العريس قال ها يا اخي من لبسها مره انا خلاص تفضل كاتبه على مسافه 40 سنه تبقى انت متخلفه شويه سبحان الله احسنوا الى بيوتكم نعود الى الجوارح اليد لا- لان لان ما ينفعش اطلاق كل واحد يقابلني يقول لك ايه؟ حكايه السهم في الصلاه في المسجد فاحنا داخلين كل ده مع كل الموضوع اللي بتكلم فيه ده بس عشان استرحام الصلاه. هذه مقدمات عشان نمنع السبب بقى يبقى نحاول نصلي زي ما كان الصحابه بيصلوا. يعني ابن عمر يقف في الصلاه في الكعبه. تحط الطيور الحنان بتاع الحرم يحطه على راسه. دليل على ان واقف بنفسه. ها؟ يعني درس حنابل شايفه بيرجع بيصل وكان يضع على ظهره فقرا من حته من الارض لان فضل مده طويله قوي ما بيتحركش ادي العهاد ادي ادي الناس فاحنا كلنا حاكم الحطام طال العصر ويتسلف يمينه عن شماله واتلفت على الشمال يخدم الطرف ماليش ولا واحد يا خبر ده كده خلبان نفع فيه طلع دوشه بره جري رحت فين؟ قال الله وانت ما حسيتش بايه؟ يعني الراجل في جبهه وقع ورا والسحب وقع على نفس الناس راح تجري. قفشناك بقى ولا انا بتفضل ازاي؟ ها؟ امال بقى الدليل على انه كان فين؟ كان في الصاله كان في الصاله خلاص؟ فاكر انت الراجل بتاع ابو حنيفه؟ قال ابو حنيفه قال له قال له بقى في بيتي بيت من البيوت وحطيت الفرش في حته عندي في البيت والجسم طب وانا ذنبي ايه؟ وما ذنبي؟ اه ألست عالمنا؟ سيد الشيخ بتاعنا؟ خد الفلوس ليه؟ انا عايز اضرب البندل بقى ولا يفتح الفاس الكوتشينه ولا يفتح كل الكلام الحرام ده؟ انا اقول لك حاجه عد الى بيتك وقم لله الليله صل كده انت ربنا ايه؟ يعلمك يعرفك جاي الراجل الفجر بصوا بقى مفتوح قوي ابو حنيفه قال له لقد وجدت نقودا قال الله إيه اللي عرفك يا ابو حنيفه عايز يقول له على وشك كده انا داخل دلوقتي بقى كده سبحان الله ابو حنيفه الخير ما يعرفش اللي بقى المهم بنقول علف في اللغه ف قال له ماذا حدث؟ قال له بين انا اكبر تكبيره الاحرام في الركعات الاولى وناوي يقوم الليل كله تكبيره الاحرام ودخل في اول الفاتحه تذكرت مكان النقود فخرجت من الصلاه طبعا كان لو كمل الصلاه ينسى قال له ثم نام ده وحيد اللي بيقول له بقى ثم نام وبعدين نام قال له اه قال له كنت اثق ان الشيطان لن يدعك تتعبد لله الليله هو انت بتصلي يبقى اذا النيه مش خالصه ده الواد الفجر اللي جاي لنا يمكن عنه ويستحمل الناس يا ابن الخير الناس بقى يقول لنا بتفضل ازاي؟ اه امال بقى ليه عليه انه كان فين؟ كان في الصالة كان في الصالة اه فاكر انت الراجل بتاع ابو حنيفه؟ قال ابو حنيفه قال له قال له بعت بيتي بيت من البيوت وحطيت في نفس حته عندك حته من البيت طب انا ذنبي ايه؟ قال يا ذنبي ألست عالمنا؟ انت الشيخ بتاعنا؟ كل الفلوس فين؟ اه ولا ده ولا يفتح الكاف الكتيله ولا إيه؟ ها؟ كل الكلام الحرام ده؟ انا اقول لك حاجه عد الى بيتك وقم لله الليله صل كده شوف ربنا ايه يعلمك يعرفك جاي الراجل الفاكر البصر بقى صح قوي ابو حنيفه قال له لقد وجدت مقرودا قال له ها إيه اللي عرفك يا ابو حنيفه يقول له على وشك كده انا انا فاكر دلوقتي لا انت سبحان الله أبو حنيفه يقول كده ما يعرفش يتفق الموت يقول علم في اللغه ف قال له ماذا حدث؟ قال له بين انا تكبر تكبيرة الاحرام في الركعات الاولى وانا اقول للكل تكبيرة الاحرام ودخلت في اول الفاتحة تذكرت مكان الدخول فخرجت من الصلاة طبعا كان لو كمل الصلاة ينسى قال له ثم نام ابو حنيفه اللي بيقول له بقى، ثم نام وبعدين نام قال له اه قال له كنت اثق ان الشيطان لن يدعك تتعبد لله الليله هو انت بتصلي يبقى اذا ليه مش خلق الواد الفجر اللي جاي لنا يمنع عنه ويستحمل الناس يا ابن مش حساس وبعدين تتوكل على رب الارض اذا ان الشيطان لا يريد للانسان ان يتركه حاجه من اظن قال والله امال انت ازاي احنا كلنا جينا من الجامعه وانت ما حسيتش ازاي كلنا انت بتصلي ازاي تسمع بقى الكلام اللي اللي يشرح الصلاة. ها؟ لازم انت بقى البيوت ولا البيوت احنا قاعدين كده في يعني والله ال- ال- لو كشف عن الحجاب لراينا انفسنا في روضات من رياض الجنه. اذا رايتم رياض الجنه فارجعوا قالوا وما رياض الجنه يا رسول الله؟ قال مجالس العلم. مجالس العلم دي هو دكتور رياض الجنه فيها انشراح الصدر فيها سبحان الله راحه النفس فيها سبحان الله المجتهد يبقى مبسوط والزعلان يبقى كده ربنا يفرحه وينزل الرضا والسكينه والرحمه وسيذكرنا الله في الملا الاعلى اللهم اذكرنا في من ذكرت في الملا الاعلى يا رب العباد امين يا رب العالمين. حسب الاطار الله يطلع عليه قال له انا ان جاء وقت صلاتي اكثرت وضوئي فقط طيب وجلست في المكان الذي سوف اصلي فيه حتى تجتمع جوارحي. المهم نفسه من شباب الدنيا ال- انت المحشور 700 انزل الحي السابع تنزل عين الترتيب انا بشيلك رسول اخبط الدين قبل العصر اخبط العصر قبل النفس اخبط من على نفس حاجاتنا في العمل اخبط كله خبط خبط اوقف اوقف الله اكبر السلام عليكم السلام اوقف انا كنت مستمع انا اقول سبحان الله الثاني بقى بيقعد في المكان اللي يجمع نفسه ليه؟ لان يا مؤمن لو دعاك مسؤول في المركز لمقابلته لتهيأت له صح ولا مش صح؟ تهيأت له يقول لو سألني عن كذا وكذا ولو انا يعني يعني مجهز نفسك للنقاش فما بالك والذي يخاطبه الله نادي منادي اذا قام المصلي ليصلي من تحت العصر ونادي من تحت العصر اللي بيصلي لو يعلم المصلي من ينادي لانفتح من صلاته لو يعرف هو بيكلم مين كان يطلع في الصلاه يقول لي سبحان الله أنا حاب هل جلست في المكان الذي سوف أصلي فيه حتى تجتمع جوارحي ألم نفسي ثم أقوم أكبر أكبر الله يقول لما كلنا بنكبر أه بس كلنا كالتمييز في التكبيرة التكبيرة التكبيرة الحرب بنقول فيها إيه؟ الله اكبر ده معنى اكبر اكبر من اي شيء طبعا لكن لما اشرح في الطلب بالواد او ال- البنت او الدراسه او مش عارف الامم او الفلوس او المرتب او العلاوه او سكن الزوجه او الجار او صاحب البيت او او يبقى هذا الشيء الدنيوي صار اكبر عندك من الله يبقى انت كذاب في قولتك الله اكبر لازم تحقق نقول تقول الله اكبر تكبر من الله لا اكبر من الله شيء ابدا تكبر ازاي؟ ما اكبر من الله الله اكبر الاكبر اقرا قراءه بترتيب واركع ركوعا بخشوع واسجد سجودا بتواضع خاضعا الجنه عن يمين والنار عن يساري والصراط تحت قدمي والكعبه بين حاجبي وملك الموت ورائي كي اظنها اخر صلاه لي واتبع ذلك بالاخلاص في النيه ثم لا ادري اقبلها مني رب العباد ام لم يقبلها يا الله هذه الصالحين هذه صلاتهم هذه طريقتهم في العباده هذه وصولهم مع الله عز وجل فالمهم في الصلاه مش هقول لك اركانها كذا وكذا وكان موضوع ما كله عارف عايزين ندخل على اسرار الصلاه الاسرار دي مهمه عشان موضوع السرحان وموضوع ان الصلاه بتاعتنا هي اللي مضلنا لما كنا نتمسك فيها ونقيمها على حق اول ما ينظر في عمل العبد يوم القيامه كما قال الحبيب ينظر في صلاته ان وجدت كامله قبلت وسائر عمله وان وجدت ناقصه ردت وسائر عمله وحد الله لا اله الا الله يبقى اذا النوع الاول من الطهاره طهاره الجوارح النوع الثاني طهاره الجوارح من الاثام ومن المعاصي طهر الجوارح الايدين الرجلين ما تمشيش الا الى كل خير روح في الخير وتسعى في الخير وكان يحيى ابن زكريا عليه السلام يقول اللهم ان رايتني اغادر مجالس الذاكرين الى مجالس الغافلين فاكثر لي رزقي فانها نعمه تنعم بها علي. يعني هو لما تلاقيني ايش؟ قاعد مكان اهل الخير وراح عند بتوع الشر اتاثر لي رجلي. عشان ايه؟ ده اكبر نعمه تنعم بها علي. سبحان الله العظيم. فاذا الانسان برزقه لا يذهب الا الى الخير. هذه مهاره مهاره الايه؟ الجوارح من ايه؟ من من- من الاثام والمعاصي. تعالى كمان الفضل وما حوى واكل الحلال اكل الحلال ان العبد لا يقرب باللقمه الحرام في جوفه لا يتقبل له عملا فقعيده اللقمه الحرام فان ابو بكر اصبح صوت رجع شرطه اللبن لما شك في مصدره واحنا الله اعلم لما نصور حاجه شبهه ولا مش شبهه لا حرام ولا مش حرام لا سحت ولا مش سحت ونسال الله السلام سبحان الله يبقى الفم وما حوى ايه اللي من ضمن الجوارح المهمه اكل الحلال يا سعد حفظ مطعمك تكن مستجاب الدعوة وهو الذي نفسي بيده إن العبد لا يقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يتقبل الله له عملا أربعين يوما يبقى إذا وأنت سبحان الله حقق قضية الطهارة ده الجزء الإيه؟ الثاني منها الجزء الثالث في الطهارة أو القسم الثالث أو النوع الثالث طهارة الفاعل القلب القلب من الآثام ومن الأمراض اتفقنا من قبل ان القلوب ثلاثه اتفقنا ان القلوب كم قلب ثلاثه قلب سليم وقلب سقيم وقلب ميت ايه علامة السليم ايه علامة السقيم ايه علامة الميت لك واحدهم لا يموت لا اله الا الله القلب السليم قلب قال لك ليس فيه الا الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب ايه؟ سليم، قلب سليم من ايه؟ قلب سليم من الدنيا واللي فيها بس بال- بال- بال- بالايجاد كده سليم من هذا سبحان الله اللغه العربيه لها مدلولات غريبه سمي القلب قلبا لتقلبه وقت الأراضي بعد نص ساعة تزعل بعد ساعتين تقلق متقلب وده سيدنا الحبيب يدعو ليه اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على طاعتك ايه دعاء مهم ليه لأن ثبات القلوب القلوب بيدي على الجهد الغيوب يقلبها كيف يشاء اللهم اجعلنا من القلوب الأواهة المخبتة المنيبة التي تتقلب في طاعة الله عز وجل يا رب قلب منيب إلى الله ده القلب الايه؟ سمي قلبا والانسان سمي انسانا بتماثيل يرمي ومن نعمة الله على العبد أن انت لو تتذكر كل المآسي اللي جت في حياتك يجيلك انفجار في المخ لكن من فضل الله ربنا ينسيك وتنام شوية تقوم سبحان الله النعاس ده جند من جنود الله نعمة من النعم ربنا يلعن عليك شوية نوم أعصابك مش تنام دقايق سبحان الله ولو خمس دقايق وكم من هدف كان مهرع جهده سبحان الله العظيم يتمنى لحظة تنوم يتمنى حين من النوم فانت لم تكن اول ما تفتح هتجد منه الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور تحمد ربنا ان انت كنت في نعمه كنت في نعمه النور دي. سبحان الله يبقى اذا انت دائما دائما صله بالله تعالى مدير اللغه المال سموه مال ليه؟ لولا انه مال بالناس عن الحق المال سمي مالا لانه ايه؟ مالا من الحق لان على ايه؟ رايت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة سبحان الله أه إن قل مال فلا خل يصاحبني وفي الزيادة كل الناس خلان كم من صديق لا كم من عدو لأجل المال صاحبني وكم من صديق لفقد المال عاداني وانك معك قرش يا استاذ لو قرش هتحط رد وهتحط يا خبر ابيض يبقى تقويم الناس ده ايه؟ لكن ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير خلقوا بس ده بلد اذا المال سمي مالا لانه مال بالناس عن يبقى قلبك السليم اللهم اجعله سليم يا رب سبحان الله القلب السليم ده له علامات اديك ثلاث علامات في القلب السليم وانت جيت كده يا ترى قلبك تبعهم ولا بعيد اول علامه من علامات القلب السليم ان اذا تليت عليه ايات الله زادته ايمانا ووجل وخاف ورهب جانب الله عز وجل اول تسمع كلام ربنا يكتب سبحان الله لان سلمان الفارسي مر من المدينه من اجل ايه سمعها من فم الحبيب المصطفى ماشي ما قدرش يفكر ثلاث ايام قال له فين كنت فين يا سلمان؟ قال له آية سمعتها منك يا حبيب الله سبحان الله آية قال يا رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما سر عين فاسد من عذاب جهنم قال لك الصحابه الصحابي لما يسمع القران اذا مر بآية من آيات الجنة شم رائحة الجنة. لأن أنس بن النضر ها غفر عليه قال يا قال قال يا سعد في غزوة والله إني لأشم رائحة الجنة في خلف ربك. واحد شم ريحة الجنة يبقى إيه؟ يروح ولا يجري؟ ومن فضل الله علينا بقى نقطة ثانية أن ربنا ما خلاش للذنوب رائحة. حتى للرب قال احمدوا ربكم ان لم يجعل لذنوبكم رائحه والا لما جلس مؤمن بجوار مؤمن. صح ولا لا؟ تخيل انت الذنوب لها ريحه. كانت مصر كده ايه؟ اذكر يا خطاب بعد ما راجل كده بطلت كده ايه يا اخي يا غريب ده سبحان الله كنا نعير بعض. بفضل الله علينا نتفكر فيه. ومن فضل الله كمان انه اخفى عن سمعنا عذاب اهل الصخور. ولا يسمع عذاب اهل القبور الا الحيوانات والطيور واداله على اسم الفلاحين بحر وابلي الجاموسه اللي ما تحلفش يعدوها من جنب القبر ترجع تحلف هوا اللي بتشوف تسمعه الحمار الاستحيان اللي بيمشي على صخر ويسيب اربعه ها ماشيين من جنب المقام يبقى حصاوي رهوان يبقى فرس من بتوع السباق اللي بيشوفه اهي من فضل الله واحنا لو كنا بنسمع بقى على اهل القبور خبر يا رب احنا واقفين بالدم كنا نعير بعض واحد يقول لك بقول لك ايه انا عمي فلان ايه الله يرحمه يقول اخر الله يرحمه ده ولا سامعه ده يضرب بالمزبط على دماغه اه احنا ناس كويسين من ستر الله علينا ومن فضله ما سمعناش مع ده قال لا يسمع عذاب اهل القبور كل مخلوق الا ثقلين قال لهم الايه؟ الانس والجن اللي هم المكلفين يسمعوه من فضل الله ولأن أنا هنأت لكم حياة وكل شيء في الكون بيتبع كل شيء في الكون بيتبع قال لك انا بسألهم ما بتسمعش ليه؟ حتى نستفيد منها انت تاكل لقمه سمعت لغه تقول سبحان الله تحصل انت ايه؟ انا معقوله؟ تيجي تقرا كوبايه الميه تقعد على الكرسي لكن الحياه تبقى صعبه لكن احد العلماء احد العلماء قاعد مع صديق له عالم والمريدين قاعدين راح عالم منهم لفت يمين وشمال كده قاعد يبصق مفيش مكان مناسب للبصق قال له مالك؟ قال له دور على منزله ما لقيتوش قال له ما مش عايز يعني اتخلص من الكفر كده سبحان الله فسمعت تسبيح الارض الراجل ربنا اداله جزء كده مش سامع ايه فاتكسف يتكسف في الحاجه الايه او ينقص في الايه الحاجه اللي بتسبح العالم الثاني انصح منه وفوق كل ذي علم عليم راح هوب راح بوق قال له يا راجل وانت مش سامع التسبيح اللي سامع وتسبيحهم في مسبح ها؟ كله بيسبح مع بعض ها كله بيسبح بس من دخل الله من فضل الله ما بتسمعش ولقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم من معجزاته تسبيح الحصى في يديه وكذلك ابو بكر والله عليه قعد مره يستنى كده يستجمر بكاميرات بعد ما قضى قضى دور تموله فسمع تسبيح الحصى يا سلطان راجعنا بنت واحده ثانيه سمع تسبيح على الله الست الثالثه قال اللهم اصرف عن سمعي تسبيح الحصى لكي اتفقه اللي هو ابو بكر كان بيعمل كده كان عنده الله كل شيء يبقى اول علامه من علامات القلب السليم ها ان انت يا مسلم في قلبك السليم ده سبحان الله العظيم اذا سمعت ايات الله تتلى عليك خوف وجد فان الحبيب بيقرا في سوره في صلاه المغرب لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم واحده من المصليات خلف الحبيب وقعت ومش عليها ده دليل برضه للناس اللي بيقول لك خلوا الستات تقلب البيوت يعني يعني انت قاهر على الدين من رسول الله المهم ينفع تخرج من الشغل كل يوم وتروح لل- هنا وهنا وهنا، لكن تدعس في الصلاه المهم خلينا هنا خلينا هنا آه، سبحان الله العظيم فلما وش عليها فهو اه ونادوا على الرسول عليه الصلاه مالك يا امة الله؟ قالت له يا رسول الله سمعتك تقول لها سبعة أبواب، جهنم لها سبعة، أيدخل كل عضو من أعضائي من باب؟ دخلوا لي من حتة ولا من حتة ولا إيه؟ قال لا يا أمة الله إنها سبعة منازل تلي بعضها كل منزلة تشتد في حرها عن التي فوقها سبعين ضعفا يرحم يا رب سبحان الله ويحط ده مين؟ من ضمن اللي هيحط فيها ده هنيجي الكلام ده ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يا خبر ابيض نجيب الدور على العصر العصر على النار بدون بدون بدون آه، عذر قوي ولا عذر قاهر سبحان الله ف- يا رسول الله عندي سبعة من العبيد سبعة أعتقتهم لوجه الله يمكن ربنا يكرم نزل جبريل في التو واللحظة يا رسول الله أرض السلام السلام يبلغك أو يقرئك السلام ويقول لك أقرئ أمة الله منا السلام وقل لها بعتقك لعبيدك السبعة سد الله عنك أبواب النار السبعة وفتح لك أبواب الجنة الثمانية هات. يبقى على طول يسمع الكلام يطبق يقول لك اوه ده كسر وسطنا من القعده دي حاجه يا راجل ما عمرش حاجه ولا شيء يا سيدي ده من الجمعه للجمعه ومن الاثنين للاثنين بس ربنا يتقبل ونحن في لحظه من لحظات يعني الرحمه الالهيه وتنزل علينا السكينه اللهم انزل علينا سكينتك وتقبل منا واجعله خالصا لوجهك يا اكرم الاكرمين اذا سمع ايات الله تتلى عليه تبص تلاقي القلب السليم يرتجف يخاف فكان الصحابي اذا مر بايات من ايات الجنه شم رائحتها واذا مر بها من اسمر يعني احس بلمسها في جسده في قلبه يخاف يرتكب يقول له هذا الظالمين يقول يا خساره يا رب وهنكون منهم لكن احنا يقول لك لا لا لا الظالمين دول بالسبعه الفاسقين يا رب احنا مالنا بالفاسقين خلاص امال انت مين بالظبط السبعه مين سبحان الله يعني كل حاجه واقف عليه يقول لك انا احسن واحد انا اجدع واحد يعني يمدحه الصحابه في وجهه قال هو هو ده الراجل يا رسول الله اللي بنفتح لك فيه دخل الراجل عليه اثار الوضوء فلما استوى به المجلس قال الحبيب يا عبد الله انا يخطر بذلك لك قال لكني ارى عليه سبعه من سبعات كبرى كانت في علامه من علامات ايه؟ الراجل قال نعم قال له ما بيخطرش في بالك لحظه انك افضل من الذين من حولك في عاد عليك كده انك احسن من اللي موجودين انا اللي فيهم والباقي ها ها قال نعم يا رسول الله ايوه وإيه طب ما لو كده جبريل ينزل يقول له الراجل ده كذاب صح ولا لا؟ والصحابه ما يعرفوش يكذبوا قال ايوه يا رسول الله بيمر بيا خاطر ان انا احسن من اللي موجود اللحظه يعني قال اما قلت لكم ان عليه سفعه او علامه من علامات الكذب يبقى كان متكبر فينا بقى ان شاء الله كده ولم يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كذب وجدت لو رأيت مصريا أو مصرية متواضعة أو متواضعة تقول يا سيدي احنا بنعمل ايه يا الله تعالى بس جات له خبرك ينتصر لرأيه ويستعفى هنا قوي القلب السليم قلب إذا سمع آيات الله عز وجل شنو العلامة الثانية صاحب هذا القلب إذا ذكر الله خاليا صابت عيناه خاليا إذا ما لاقي كله بعرف تدري ولا الله وأنا زيهم بقى عيط معاه ولا بالتأثير إذا إحنا عايزينك إيه؟ تكون شحن ذاتي يعني أنت اللي تشحن غيرك أنت اللي تعيط تخلي اللي على يمينك يعيط واللي على شمالك يعيط لكن تستنى لما هم يعيطوا عشان يعيطوك يبقى إذا ذك... ذك... إذا ذكر صاحب القلب السليم بعلامة الثانية الله خاليا ضابط عينه. النقطة الثالثة أن يستشعر هذا القلب أن الإسلام ابن من أبنائه. يعني عندك كان عايز في البيت أربع عيال يبقى عندك كام؟ خمسة. عندك ثلاث عيال يبقى إيه عندك كام عيل؟ أربعة يبقى تعتبر الإسلام ده ابن من أبنائه، لو كلنا اعتبرنا أن الإسلام ده ابن من أبنائنا الإسلام ينقضي. اقول لك وانا مالك وانا مالك وانا مالك انا اطلع الكوت يا عم خلينا نفعل احنا جينا في الحيط احنا لا الاسلام يهتم بده هذا هو القلب السليم القلب السقيم ده قلب اعتراف بالامراض الدنيا بقى اللي فيها يقول لك انا بقى بقطع من صلاحيه ربنا باب السواحل بالليل بنام مهدود لا يكن احدكم قطرب نهار جيفة ليل قطرب نهار يعني ايه؟ القطرب اللي هو ذكر النحله يعني ايه ناقص لكن بالليل ايه جيفة ينام نام حبيبي سبحان الله والشيطان يجي يروح ايه عائد على دماغه ثلاث وقت ويضربه على رأ... يضربه على رأسه نم عليك ليل طويل ليلتك ما فيش انس ولا فل ولا ليلتك مطولة طويلة مش هيوصل سبحان الله لكن الثاني ايه ربنا وقف يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم ايه خوفا وطمعا يا سلام عنده خوف من الله وعنده طمع في رحمة الله يحذر الآخرة ها هل ويرجو رحمة ربه خايف من الله عز وجل لكن ايه لكن عنده رجاء عنده أمل لأن سيدنا عمر الله يرضى عليه لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هذا الواحد عمر بن الخطاب ولو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في النار إلا واحدا لرجوت من الله أن أكون أنا هذا الواحد الخوف والرجاء يعبد الله على كده وعلى كده خايف من الله لكن عنده أمل في رحمة الله عز وجل ولكن الأعرابي لما قال الحبيب من سوف يحاسبنا يوم القيامة يا رب إلى حسبنا يوم القيامة قال الله قال إذا لا أبالي أتبالي إزاي قال له إن الذي سوف يحاسبنا هو الكريم وإن من صفات الكريم أنه إذا حاسب عبدا وإذا قدر عبدا آه لما كيف وانت فاكر الرجل أبو حسنة يوم القيامة الحديث عن الدولة الأخيرة كنا بنقول الحديث بتاع الإمام الترمذي اللي هو عن أبي هريرة الراجل الراجل فاضل له حسنة لو جابها يدخل الجنة يعني مثلا البلد كده جاب 49% لو جاب 1% أهو لازم معاه شهادة تلاقي مثلا أعمى هو هنا قال له عبدي ان جئتني بحسنات ادخلتك الجنه فطبعا اهل المحشر بالحسنة يا فلان يا فلان امك يوم القيامه تروح تقول لها تدير تقول لك ايه يا بني كان بطني لك وعاء وحجري لك وطاء وصدري لك بقاء فهل لك او هل عندك من حسنه تنفعني في ذلك يقول يا ربما انا لا اذكر شيئا من ذلك اليس عندك انت حسنه؟ عندك انت؟ ها؟ ويقول الابن لأبيه يا أبت كنت برا بك وكذا وكذا أليس من حسن لا أبا يا بني لا, لا أنكر شيئا من ذلك أليس عندك أنت من حسنة سيدنا عيسى يمسك بقوام العرش يا رب لا أسألك عن مريم ابنة عمران وإنما نفسي نفسي لما تدخل النار إحدى الزفرات الثلاث كل عضو المقربين يمسكوا بقوام العرش ينسى الكريم أخاه هارون وينسى الخليل ابنه اسماعيل وينسى عيسى امه مريم وكل الانبياء يومها يا رب سلم يا رب سلم الا حبيبنا محمد يقول يا رب امتي يا رب امتي عليه الصلاه والسلام اه فلازم الواحد يجهز للوقت ده سبحان الله يستعد للقاء الله عز وجل ويستعد لهذا ال- ال- ال- اليوم الذي يستكشف منه الولدان سبحان الله يوم تذهل تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اللهم خفف عنا العذاب يا رب العباد وابعدنا عن عذاب النار وادخلنا الجنة بدون سابقة عذاب يا أكرم الأكرمين يبقى إذا القلب السقيم ده قلب سبحان الله تعتريه ها الايه الذنوب انت بتعمل ذنب الكارثه فيك انك بتستصغر الذنب لكن يجب ان تستعظم هذا الذنب في حق من قالوا اهل العلم لا تستصغر الذنب ولكن انظر الى عظم من تعصيه بص كان الذنب صغير قال له انا بعمل ايه لما بيضرب المثل لما هزر مثلا يعني مع مع اخونا ابراهيم قال له ايه يا ولد؟ طب يا ولد؟ ماشي تعال ولا تعديك تعال لكن لو جبت واحد من الكبار قوي يعني قال له يا ولد تعدي ولله مثلا اعمى يبقى اذا الامر لا انظر الى ان الصغير وقال اهل العلم لا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استلقاء لا صغيرة ان قابلك عدلك ولا كبيرة ان واجهك فضلك يا سلام لا صغيرة قابلك ايه عدل تعال عملت ايه كده بالعدل لو عمل بالعدل وعمل بالفضل نجاو اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك ان عاملتنا بفضلك رحمتنا وان عاملتنا بعدلك اهلكتنا يبقى اذا المسلم لما بيعمل ذنب بتفتكر نكته كده من القلب لو تاب اتفتح عامل زي بالظبط الجنان الحله راجل بتطبخ في البيت تعمل غرفه في الطريق وتلاقي تروح غسل الحله على طول تبقى بسهوله طب ثالث الاكل بقايا الاكل في الحله ثلاث اربع ايام الغسل الغسيل يبقى ازاي؟ صعب ده صعب عايز صعوبه اكل الغسل دوب على طول يتفتح بالاول لكن لما ركب الدروع على بعضها مش بسهوله سبحان الله ولذلك نكته سوداء نكته سوداء نكته سوداء ومفيش توبه يروح القلب كله ايه؟ يسود يروح محجوب عن نور رب العباد سبحانه بعد ما كان سقيم بقى ميت والضرب في الميت حرام يبقى اذا المفروض كان الانسان ده صغير ده مش حاجه اسمها ضرب صغير ده هو ذنب في حق الله عز وجل طيب يبقى هذا هو القلب الايه السقيم ان تركت حكم القلب مات لاننا كما قلنا ونقول ان الجسد كما له غذاء القلب له غذاء الغذاء الوحيد اللي يغذي القلب ذكر الله الاستغفار مجالس العلم تشحن البصرية كل شوية تشحن وتدور على مجالس العلم وتدور على الله العلم يؤتى إليه ولا يأتي العلم إلى أحد ومن طلب العلم في العلم في العلم لا يفلح لازم على الله قال علي يا حسن ابنه لأن الحسن رضي الله عليه ورضي الله عن أبيه كرم الله وجهه يا حسن يا بني زاحم العلماء بالمناكب فإن رحمة الله لا تفارقهم لحظة ساحب العلماء وجري عليهم المدارس وخش عليهم عشان ايه؟ عشان سبحان الله العظيم ايه؟ تشعر ان رحمة الله عز وجل وراء هذا ال- ال- العالم المخ. يبقى اذا نريد ان نقول ان القلوب ثلاثة سليم سقيم ميت، القلب الميت ده بقى ت- ت- تنصح فيه ما تقول لك بقول لك يا استاذ اغنوا بربنا عمار اسلام انت اللي بتصلي دول الناس الطبيب المحجبات دول الناس حفاظين المنقبات دول الناس بكاكين الله ده بيخوف الكل ده فسبحان الله العظيم اريد ان اقول ان المسلم يجب ان يراعي هذه القضيه ان يوقظ قلبه بين الحين والحين لكي يتحول القلب ال- السقيم الى قلب ايه سليم ولا يتحول القلب السقيم الى قلب ايه ميت والعياذ بالله رب العالمين يبقى ده الجزء الثاني من الطهاره الجزء الثاني من الطهارة يبقى طهارة الظاهر أو البدن من الأنجاز طهارة الجوارح من الآثام طهارة القلب من ايه؟ من الايه؟ من الايه؟ طب الحاجات في امراض في القلب لازم تطهرها اللي هي الامراض الايه القلبيه بقى اللي هي الايه؟ الحقد الحسد الضغينه الغل الظن السيء في الناس لان ده صعب قوي فاذا ظننت فلا تحقق تقعد تدور بقى وتبحث وتجيب عشان تتهم الراجل لا حتى حتى قال اهل العلم الفر الفر المرسوم من ميدان الرد لا يعاد يعني واحد اكتشفنا انه بيرتكب فاحشه جابوه وقفوه في الحفره بدأوا يرجموه راح طلع يجري الكوب لما جدي جامد قوي جاي ايه ساب مكانه وجري قال ما يرجعهوش تاني خلاص بقى يبقى هو اعلن انه هو مش مش هيقام عليه حد لانه ايه لانه احتمال شك ان هو ما يكونش ارتكب الفاحشه او يكون الشهود كده يتحقق. خلاص لا يعاد الى ايه مكان الرأي كان سيدنا عمر الله يرضى عليه قال لهم بيقول الصحابه ما بينكم اذا راى امير المؤمنين رجلا يرتكب الفاحشه مع امراه فاقام عليه الحد قالوا وجبت طاعة امير المؤمنين سيدنا علي قاعد قال له انا امير المؤمنين جهود ثلاثة نحن دفع من المكام الاربعة قال له لا قال له اذا نقيم حد القصة على امير المؤمنين اه ايه الناس نقول له انت يا استاذ تتكلم انت عارف تتكلم ويعرف يتكلم الست وقفته قال لا تغالوا في المهور ولا يزال احدكم عن ربوع ما اتجرب ست قالت له ادخل يا ابن الخطاب تجري كل مع الستات ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ ربنا بيقول للقنطار القنطار قلب يعني ها؟ فلا تاخذوا منه شيئا تاخذونه مسلما وجها منه ربنا اذا اتيتم احداهن قنطارا ربنا بيقول قنطارا وانت بتقول 400 فطأطع عمر راسه استكرام دوليه يعني انت بتكلمي مين؟ طأطع وقال اصابت امراه واخطا عمر حاججت اميركم فحاجته كم اخطا عمر في دين الله يا سلام يا سلام لا انا مغلوط انا كل هنا ايه موقف مش يا عم ولا مخ ولا حاجه والله ده واحد فينا نسال الله السلامه والهدايه يبقى اذا الاحقاد والضرائب والاثار التي في داخل القلب غير ايه انا ده بقى التصال العام بتاع الفقهاء عشان اخش على ايه؟ على الصلاه إذا هذه المقدمة لموضوع الصلاة وما تخافش أحسن إيه الحق تقول يا خبر أبيض الراجل في الساعة وربع بيقول مقدمة والموضوع هيبقى إيه؟ هذا إن شاء الله يعني كنا من أهل الدنيا الموضوع هو الموضوع بقية موضوع الصلاة وموعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله أرجو أن تنتظروا كما أنتم لأن في عرض حرام لابن من أولادنا من ولاد المسجد وبنتنا برضه العروس برضه من بنات المسجد من المريدين والمريدات بتوعنا واولادنا وتربيه ايديهم فطبعا احنا لازم يعني نكرمهم شويه لان هم قد تربوا في بيت الله عز وجل. نقول كلمتين الاول عقبال ما فضيله الشيخ يبتدي يخلص الورق بتاعه احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اريد في هذه الدقائق ان اتحدث الى المتزوجين والمتزوجات الاحياء منهم طبعا بس خلي بالك نتكلم عن المتزوجين والمتزوجات هذه هذا هو النقطه الاول في الكلام اللي هي الاسره المسلمه ثم سوف اتحدث الى الشباب المحجم او الخائف من مساله الزواج ثم سوف اتحدث الى ابننا العريس وابنتنا العروس الكلام الاول لمن سبق عليه الايه او لمن سبق له الزواج الزوجيه قائمه احنا لنا اسبوعين في الجمعه بنتكلم عن الاسره المسلمه لنا اسبوعين نتحدث عن الاسره المسلمه والحديث عن الاسره المسلمه حديث يقول شرطه وما تنتهيش لا بجمعتين ولا في عشره ولا في سنتين حتى لان مناعه واستقرار وصلاح المجتمع بصلاح افراد واسره الاسره ايه اللي بيخلي العواصف والرياح العاتيه بتمط على بيت المسلم الخلخله اللي بتحصل في بيت المسلم تنتج من شيء واحد من عصيان احد الطرفين لله عز وجل لازم في طرف علاقته بالله مش مظبوطه يا الزوج يا الزوجه لو انت يا زوج حسنت علاقتك بالله ربنا يصلحك مراتك ولو الست لقيت جوزها حارس حبتين ولا مترجم ثلاث حبات تتقي الله لو اتقت ربنا ربنا يهدي لها الراجل وبعدين الكارثه الكبرى ان كل واحد فينا مش عايز يغلط نفسه لو مسكت الكذب يقول لك انا صح غيري غلط انا مظبوط غير مش مظبوط انا اللي بتكلم بالصح لا كل واحد مننا يتهم نفسه ويشعر نفسه بالتحقير ويشعر نفسه سبحان الله العظيم ان هو لا اله الا الله قد يخطئ لان كل بني ادم ايه؟ خطاء ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الرسول يحدث في بيوت الصحابه الكلام بس لازم ينتهي المشاكل اللي كانت في بيت الصحابه كانت ينتهي بسهوله ليه؟ لان الاثنين عندهم رغبه للصلح الاثنين عندهم يقين في مساله حسن المعاشره حسن التفاعل كانت المؤمنه فيها كلمتين مع الرجل في اليوم طلب منه في الصبح وطلب منه في الليل يقول له في الصبح هو خارج وانت لما تقارن عينك ام حنف اللي عندك تزعل لكن هو اصلا وضع خارج كان الصحابي يقول له يا فلان استحلفك بالله لا تدخل علينا حراما فاننا نقر على حر الجوع ولكن لا نقر على حر جهنم يوم القيامه لا بالله عليك الراجل رايح سواء جاب اكل ما جابش اكل جاب فلوس ما جابش فلوس يبقى راجع البيت خايف والله والله امن امن اخاف عندي في الشغل وكنت كمان امال هيجي ولا يبدا سبحان الله يبقى اذا بتديله الثقه ان هو يشتغل على قد ما يقدر لكن الوصايا العامه اللي بتاخدها انك كل الصبح وعايزين وعايزين وعايزين وعايزين ولسه ولا قد كده تقعد يعني كل ما تجيب حاجه تشفط ومش راضيين يخلصها بس تفضل تشفط الله تعالى تكشف مش راضي ايه يخلص وسبحان الله وراى النبي صلى الله عليه وسلم ليله النهار نسوه معلقات من السنتهن نزل جبريل قال هؤلاء نسوة من أمتك كن يحملن أزواجهن فوق طاقتهم ويؤذين جيرانهن بألسنتهن. يعني تحمل الراجل تقول إيه؟ فوق الطاقة، الراجل تبقى إيه؟ حنينة، تبقى عطوفة عليه، لأن إحنا قلنا أن المرأة الصالحة والزوجة الصالحة عبارة عن أم وأخت وابنة وحبيبة وصديقة وقريبة منك وهي مرآتك التي ترى فيها عيوبك وانت بعدين تعاملها معاملة طيبة يعني انت ترغيبك حبتين ده بعد خليها عليك مره والتانيه ربنا يهدي الحال طب يا استاذ انت ما تعرفش مراتك لما جربتهاش العين الحمراء يا اخي دي هتجرب العين البيضاء مره انا 20 سنه بتجرب العين الحمراء اسال الحاج جرب العين البيضاء جرب النية الصادقة جرب المعاملة الطيبة سوف تجد خيرا إن شاء الله رب العالمين هذه هي الركيزة الأولى الركيزة الثانية النقطة الثانية في مسألة الحديث الحديث إلى أولادنا الشباب اللي خاف من الجواز اول ما تجيب سيره الجواز لولد من ولادنا يخاف لا لا لا الا الموضوع ده الموضوع ده صعب الموضوع ده مش سهل ليه؟ لان سبحان الله اللي قبله بيخوفه اللي قبله بيخوفه واقول الى ابنائنا الشباب لا يجب ابدا ان تبداوا من حيث انتهى اباؤكم يعني الولد والبنت اللي عايزين يتجوزوا عايزين يبتدوا بدايه انتهى اليه ابوه او انتهى اليها ابوه بعد 40 سنه شغل بعد 40 سنه شغل الاب عمل اربع حوض وخمس حوض وثلاث حوض هو عايز يبتدي بالحوض كامله من اولها لا ده احنا نبدا خطوه خطوه الى ان تستبين الامور والى ان تستقيم الامور الامر الثالث يعني يجب ان اولادنا الشباب يعرفوا ان النبي بيقول لهم صلى الله عليه وسلم كتب القضاء على نفسه ان يعين ثلاثه من ضمنهم الشاب اللي عايز يتجوز ربنا سبحانه وتعالى هيشجعه وهيعينه وهيسدد عنه ان شاء الله. الكلمه الى العريس والعروس. الكلمه الى العريس والعروس يجب ان نقول له ولها نوصي ابننا طارق ان يعامل زوجته معاملة طيبة ويشعر ان اباه قد استأمنه على عرضه وعلى شرفه وعلى فلذة كبده فيجب ان يحسن اليه وهي ايضا وهي بنت المسجد من منذ زمن يجب ان نقول لها ايضا ان تحسني الى زوجك وان تعاشريه بما يرضي الله عز وجل وان يعني الزوجه هي ميزان او ترمومتر الايه؟ الحياه السعيده في البيت، لو هي راقيه البيت في حاله من السعاده، لو هي مزرجله البيت سبحان الله تعيش كل البعد عن السعاده فاللهم ابعد هذا البيت واجعله بيتا مسلما قائما على كتابك يا رب العباد وعلى سنه حبيبك صلى الله عليه وسلم وننتظر لحظات حتى نعقد القرار وندعو للعروسين ان شاء الله رب العالمين. قل صادق احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان اتقاكم الله سبحانه وتعالى أن تزوجني وكلتك على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لنفسي بنفسي بنفسي وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وآجله والله على ما نقول وكيل قدم عمك سورة المصطفى وأنا قد قبلت ثواب موكلتي منك على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصلاة المسمى بيننا عاجله وآجله والله على ما نقول وكيل ذكر وأنا قد قبلت نقول جميعا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير اللهم اجعله زواجا اسلاميا مباركا اللهم ابعد عنهما شياطين الانس والجن اللهم اجعله بيتا مسلما يذكرك اناء الليل واطراف النهار اللهم ارزقهما بالذريه الصالحه التي تنفع الاسلام والمسلمين اللهم وفقهما الى ما تحبه وترضاه اللهم اهدنا واياهم الى طريقك القويم واهد شبابنا يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته